صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل يسير القلب يرتحل وتحدو حذره المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل وشوقي إن مسرع الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله إخوتي أنا أحبكم في الله قل لي أخبار المعاصي في حياتك إيه تقدر تقول لي عملت كم معصية النهاردة ها عصيت ربنا كم مرة النهاردة النهاردة من الصبح لحد دلوقتي ما تتلفتش انا قصدي انت ما تبصش حواليك هو انت اللهم تب علينا اللهم اكفنا شر الذنوب والمعاصي اللهم اصرف عنا المعاصي والسيئات اخوتي المعاصي تحرق الحسنات كما أن الحسنات تحبط السيئات فالسيئات تحبط الحسنات يعني يا عم الحج يعني لو صليت معانا العشاء وخرجت بصيت على واحدة في التلفزيون باظت العشاء راحت العشاء تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك انت ما صليتش ليش ليه تقول يا رب والله انا صليت وحضرت الدرس ما ما اسمه يعقوب ده هتساله يقول لك بس انت العيشه ضيعتها بالمعاصي اللي بعدها اللهم تب علينا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا شفع فينا النبي محمدا إخوتي نحن في قصة القلوب اللهم أصلح قلوبنا واد قلوبنا
قصة القلوب قصة عجيبة جدا بسألك دايما كيف حال قلبك مع الله ولا مرة واحدة عرفت تجاوبني خليني أسألك النهاردة خليني أسألك الليلة دي طب قول لي أحوال الدنيا معاك إيه المرتب بيكفي قول لي أخبار الشغل إيه والفلوس والديون والإقساط عامل إيه قول لي أخبارك إيه مراتك عاملة إيه في البيت عاملة معاك إيه يا راجل اللهم أصلح زوجات المسلمين قل لي أخبارك إيه ولادك عاملين إيه الشغل عامل إيه ما تقول لي طيب نفسيتك عاملة إيه راضي قول الحمد لله بس هي الحمد لله مش معناها الرضا بالله عليكم مش نفسنا في رئيس يعمل كده يسأل قبل ما ينام يا ترى الفقراء اتعشوا الليلة دي ولا لا صح اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك قاعدين تتفرجوا على التلفزيون ليل ونهار وتقولوا فلان ولا علان اختاروا الدين اختاروا الشريعة اختاروا اهل الخير اختاروا ولاد الاصول اللي انتوا عارفينهم المهم مش ده موضوعنا موضوعنا الليله دي ان انا اطمن عليك هتتعشى ولا هتنام من غير عشاء انا جاي عشان اسالك الليله دي عن الدنيا اخبار الدنيا معاك ايه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين مرت القلوب في قصة صغو القلوب ميلها وانحرافها إذا كثر السماع لقيتك عمال تسمع أغاني وتسمع مزيكا وتسمع حوارات وتسمع لقاءات وتسمع كذب وتسمع نفاق يبدأ القلب يميل أول القلب ما يميل يأثم ما هو إذا كان القلب ماشي مستقيم كده كان لينا خطبة قديمة زمان كان عنوانها لا تسر في عكس الاتجاه قال الله جل جلاله لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده فالكون كله يسبح السماء تسبح والأرض تسبح والنجوم تسبح والشمس تسبح والقمر يسبح والأشجار تسبح والبحر يسبح والرعد يسبح الكل يسبح فمن ترك التسبيح يسير في عكس الاتجاه واللي يمشي في عكس الاتجاه يلاقي مشاكل كتير صح؟ فكل سبب مشاكلك ترك ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك فلذلك اللي بيسبح وانا بقول دايما خلي بالك معايا ان الذكر مش معناه طرقعة السبحة لا ده الذكر ان يكون الله منك على بال دايما فاكر ربنا مش نسيه دايما ربنا على بالك
هو ده الذكر ثم إذا حصل ذلك ينطق اللسان بالذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك بنقول ان دي القلب اذا انحرف القلب اذا انحرف ومال يبدأ تحصل المشاكل يأثم القلب القلب الآثم ثم إذا أثم القلب زاغ فلما زاغوا ها أزاغ الله قلوبهم فإذا زاغ تشتت إذا تشتت القلب غفل فإذا غفل لها وكان هذا آخر كلام وقفنا معه قال الله جل جلاله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لهو القلوب بقى الناس النهاردة بيسمعوا الأخبار وقلوبهم لاهية يجي يحضر خطبة الجمعة وقلبه لاهي بعيد مش دريان يخرج من الخطبة طلعت من الخطبة بإيه يقول لك كانت خطبة جميلة ما شاء الله حلوة جدا طب طلعت بإيه ها؟ لا كانت حلوة فعلا الشيخ قال كلام كويس طب قال ايه قال ايه استفدت ايه هتعمل ايه لا ده الكلام كله كان جميل مفيش حاجة وحشة عليه يعني الله ينور قلبه لاهي قلوب الناس النهاردة عشان كده عايزك تركز معايا أين قلبك يا عبد الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا صلح قلبك وحضر قلبك معانا الليله دي لان الكلام بقى عن وهن القلوب القلب اذا لها القلب بيلعب الكلام النهارده عن الحب وعن الفلوس وعن الكورة وعن السياسة وعن الفنانين أين ذكر الله في قلبك ها؟ أين هو الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ها؟ بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هل قلبك مطمئن بذكر الله عارف يا ابني في منزلة الطمأنينة بيقولوا الطمأنينة ايه يقول سكون أمن في استراحة أنس سكون يعني الهدوء القلبي الأمان النفسي الراحة النفسية السلامة القلبية يحس جوه منه أمان يقولوا إيه سكون الطمأنينة الطمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يعني إيه خلي بالك معايا ها ها قال سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان الطمأنينة سكون عشان كده بقول لك الشتات اللي انت فيه اليومين دول قاعد تتنقل من قناة لقناة تشوف برامج التوك شو وتسيب التلفزيون تمسك الجرنان وتسيب الجرنان تدخل على الفيسبوك وتسيب دول قاعد في وسط الشلة تتكلموا عن السياسة شتات اللهم اجعلنا من أهل الآخرة قل لي يعني سيبها تولع واحنا ملناش دعوه اه ينفع الكلام ده اه ينفع اذا صدقنا مع الله اصلح الله الاحوال صح ولا لا هي دي من زمان وانا عمال اقول لكم يا جماعه بعد 25 يناير اذا رايت في الافق شبح تغيير او شبه تغيير ورأيت الناس لم يتغيروا فلا تصدق قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مش أنا اللي بقول ده مين اللي قال ربنا اللي بيقول أنت مصدق ربنا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا إذا أنت عايز ربنا يغير لك الدنيا يظبط لك الدنيا يصلح لك الدنيا اتغير انت الاول فاذا رأيت ان الناس لم يتغيروا تعرف ان الامور الوقت راح على فين يا رب استر يا رب اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم اجعل عاقبة امورنا الى خير اللهم اجعل عاقبة امورنا الى خير اللهم اصلح مآلات الامور الى خير ما نرجو ذلك يا اخوة بقول انه اذا لها القلب فانه يضعف وهن القلوب هو انتهاء مدة صلاحية القلب ضمور قوته ضياع القلب بسبب لهوه وشتاته وغرقه الوهن جاء في في القرآن الكريم في قول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وقال رسول الله عشان تفهم بقى وهن القلوب ايه هو وانا دايما اقول يا اخوة لان انا بحبكم انتم مصدقين انا بحبكم ولا لا والله انا بحبكم في الله بقول الحديث ده وفي احاديث زيه كتير اتهرت من كتر ما الدعاء بيقولوها كتير انت سمعت الحديث اللي انا هقوله ده 123 مرة صح قول لي لا 125 ماشي سمعت الحديث ده كتير جدا ولكن احيانا بعض الاحاديث آه من كتر سماعك ليها وإلفك ليها فقدت بريقها ومعناها رغم ان انت لسه ما فهمتهاش ولسه ما عملتش فيها عشان كده انا عايزك تسمع الحديث اللي انا هقوله ده للمرة رقم 1052 بس اسمعه بطريقة جديدة ركز كده معايا واديني ودنك ها حضر مخك وقلبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل بهتيم بيصلوا على النبي ولا لا أنا عايز أتأكد بس سلوا بلدكم بتصلوا على النبي يا عم بتصلوا على النبي ها أمال أنت ما بتصليش على النبي ليه آه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الواد محمد كراسي النهاردة بنقول له عايز كام قال الدفع عندنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها عندكم أصعى هنا عارفين الأصعى ولا أهل بهتين بشوات بيأكلوا في الصيني آه القصعة حتى القصعة عارف القصعة اللي بيشيل بيها الناس بتوع ال آه بيشيلوا فيها المونة هي دي القصعة سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتداعى الأمم كما تتداعى الأكلة الناس بتوع الأكل الأكلة اللي متخصصين أكل بقول له كل أنا شايفك ما بتاكلش كويس اليومين دول قال لي هو احنا فالحين في حاجة غير الأكل الأكلة اللي هم متخصصين أكل والزمن ده زمن الشهوات بيقولوا فتحوا محل للأكل اسمه المفجوع اه والله صدقوني صدقا محل اسمه المفجوع وأقبل الناس عليه إقبالا شديدا فشيء عجيب الإقبال على الشهوات رغم أن ربنا حذرنا في موضوع الأكل ده تحديدا فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى إياك والطغيان في الأكل الشاهد إيه قال رسول الله يوشك أن تتداعى عليكم الأمم تتداعى يعني يدعو بعضها بعضا هيقولوا البلد الفلانية أنا ما بحبش أدخل في السكك الضالمة دي آه ماليش دعوة لكن البلد الفلانية هيقولوا الأمريكان هيقولوا للشيعة الحقوا ده هياكلوها منكم العلمانيين هيقولوا لإبراهيم والنصارى وغيرهم الحقوا ده الإسلاميين هيضيعوها منكم تتداعى الأكلة إلى إيه الكل عمال يقول له الحق يا عم حته من التورته عشان كده لقيت لك كام مرشح للرئاسه هي لعبه ما هو كل عايز ياخد ايه هي دي كلام سيدنا النبي صلى عليه يوشك ان تتداعى تتداعى يعني يدعو بعضهم بعضا عليكم الامم الامم البلاد والدول والأنواع وال... والأشكال الأمم إلى قصعتها كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها الحق كلك لحظة الحق خد لك حتة الحق يخطف لك نصيب قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال هم جايين يقطعونا ليه واحنا في اليوم ده شوية يومئذ يعني احنا الا يعني هو احنا الا يا جماعه والله ما الا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم يومئذ ها كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل قالوا انتوا كتير بس كترة ملهاش لازمة كترة ما فيهاش حياة النهاردة لما نيجي نتكلم عن الكثرة في مصر سبعين خمسة وسبعين مليون مسلم كثرة ولا لا كثرة كثرة لما تشوفهم كثرة هذه الكثرة نيجي نفنطهم نلاقي كل واحد اسمك ايه انت مدحت دول مدحت ده مسلم الديانة مسلم في البطاقة يا مدحت عملت ايه للاسلام طب انت عايزني اعمل ايه يا عم الشيخ هو ده سؤال اللي مش عايز يعمل حاجه اللي عايز يعمل للاسلام هو عارف يقدر يعمل ايه برضه مش فاهم يا عم الشيخ اعمل ايه فهمني بالظبط وانا اعمل وراك
Oscar TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع GIT Free اخترنا لك تاجك GIT Free راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك GIT Free GIT Free Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما ألف زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما ألف زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما ألف دايما ألف
تي في شوب اتصل على 3 77 20 30 7 موبايل 2 شريحة وشغل اغاني ام بي 3 وام بي 4 راديو اف ام كاميرا بجودة عالية video player صوت مجسم شاشة ألوان إمكانية تشغيل كارت memory لحد 4 جيجا ذاكرة أسماء 200 اسم تخصيص نغمات برنامج عرض الصور متعدد الأوضاع حسب مكان وجودك عام أو في العربية أو صامت أو غيره آلة حاسبة stop watch كشاف إضاءة تقويم وصلة USB للكمبيوتر إمكانية الشحن عن طريق الكهرباء أو الكمبيوتر hand free مسجل صوت محول عملات ضمان لمدة سنة موبايل بسعر 179 جنيه والمفاجأة لما تحصل على اتنين موبايل فقط 300 جنيه لفترة محدودة يلا مستنيين ايه فقط اتصل على 3 77 20 30 7 واحصل على موبايل اتنين شريحة ب 179 جنيه واتنين ب 300 جنيه لفترة محدودة
مشغل اغاني MP3 و MP4 راديو FM كاميرا بجودة عالية video player صوت مجسم شاشة ألوان إمكانية تشغيل كارت memory لحد 4 جيجا ذاكرة أسماء 200 اسم تخصيص نغمات برنامج عرض الصور متعدد الأوضاع حسب مكان وجودك عام أو في العربية أو صامت أو غيره آلة حاسبة stopwatch كشاف إضاءة تقويم وصلة USB للكمبيوتر إمكانية الشحن عن طريق الكهرباء أو الكمبيوتر hand free مسجل صوت محول عملات ضمان لمدة سنة موبايل بسعر 179 جنيه والمفاجأة لما تحصل على اتنين موبايل فقط 300 جنيه لفترة محدودة يلا مستنيين ايه فقط اتصل على 3 77 20 30 7 واحصل على موبايل اتنين شريحة ب 179 جنيه واتنين ب 300 جنيه لفترة محدودة
وهقول له شوف دينك بيأمرك بإيه بحسن الخلق والأمانة ومساعدة الضعيف والفقير وتربية أولادك على الإسلام وتحجيب مراتك وبر أمك وأبوك وصلة أرحامك وتعمير المساجد وإعلاء كلمة لا إله إلا الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعمل اللي بيأمرك بدينك أنا مش عايز منك حاجة مش ليا عشان كده عايز اعمل اليومين دول رسالة صغيرة كده تتوزع ببلاش اسمها دفع التوهم عن معنى كوني اني مسلم احنا مسلمين واحد لنا عقيدة العقيدة دي خطيرة جدا اخطر ما في العقيدة ان ذرة شك تخرجك من المله قل لا إله إلا الله يعني أنت تشهد أن لا إله إلا الله لو شكيت لحظة إن في إله تاني غير الله تبقى مش مسلم إنك أنت تس... تطيع الله مطلقا أي أمر من أوامر ربنا تسمع كلام ده مبدأ لو في مرة قلت ربنا قال كذا بس انا مش عاجبني الكلام ده بس خرجت ما بقتش مسلم سيدنا النبي صلي عليه حق الطاعة مطلقا من يطيع الرسول فقد أطاع الله نيجي نتلاعب النهاردة بسنة سيدنا النبي هتلعب ما يبقاش مسلم عشان كده بنقول ايه ان احنا ينبغي ان ننتبه دي جيدا دايما ااكد ودايما تاكد على نفسك انك تقول ايه انا رجل مسلم انا رجل ايه قول انا مسلم مسلم هذا المسلم حين يستشعر معنى انه له عقيده وله شريعة وله نبي صلي عليه وله قبلة بيتجه إليها وله مسلمين لهم حق الولاء والنصرة والطاعة شعورك انك مسلم يبقى كل فرد مسلم له كينونة وله وجود يبقى مسلم لكن كون ان واحد مسلم كل همه هاكل ايه واشرب ايه وانام فين هو ده بقى اللي اسمه الوهن هم امه هيلبس ايه وياكل ايه ويشتغل ايه ويقبض كام ومراته شكلها ايه الى اخره ده الوهن الذي يصيب القلوب قال ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل خلي بالك كلمة غثاء عارفين السيل لما ينزل مية نازلة من المطر مطر شديد اسمه السيل السيل لما ينزل في وديان يسيل تسيل فيها السيول مجرى السيل مجرى السيل ده قبل ما ينزل المطر الهواء رمى فيه زبالة اما ينزل السيل بياخد قدامه ايه الزبالة دي ورق وبلاستيك وعلب وصفيح وكراتين و... وخرق وملابس قديم كل حاجة مرمية السيل بيشيل ده اسمه ايه غساء السيل او اسمه الزبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألوه من خير الناس قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا تجد الناس معادن تلاقي في راجل ذهب وراجل فلصه صح تلاقي في راجل لؤلؤ وراجل زبالة دي الحقيقة الرسول قال كده صلي عليه الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة واحد من كل مية طلع واحد في رجل بألف وألف بخف الرجل ده بإيه بعقيدته عقيدته ان هو مسلم رفع راسه في السماء ما بيتباعش بفلوس الراجل ده الراجل ده بكم مش بفلوس لان الراجل ده متباع اصلا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة هو متباع هو بايع نفسه ربنا هو بتاع ربنا ذلك قيمته محدش يقدر عليها عقيدته قيمته عقيدته عقيدتك يا مسلم هي التي تعتز بها أن الله واحد لا شريك له قل لا إله إلا الله وأن لك متبوعا واحدا هو محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم بس وأنك تعتقد أن هذه الدنيا فتنة وابتلاء وأن الحياة الدار الآخرة هي الحيوان هي الحياة الحقيقية فلذلك أنت كمسلم مسلم تفهم الدنيا قال الله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الله إنما مثل الحياة الدنيا قال جل جلاله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إذا القضية في أحسن عملا من الأعمال سيء وقبيح ولكن هناك حسن وأحسن انت عملك أحسن دايما بتاخد الأحسن يعني لما يقولوا لك هنا شيخ بيصلي بجزء وهنا شيخ بيصلي بجزئين بتختار الأحسن لما يقولوا لك هنا في جلسة قرآن وهنا بتصلي وترجع بسرعة بتختار الأحسن الأحسن دايما لدينك الأحسن لآخرتك الأحسن لعملك دايما بتختار الأحسن هي دي قضية فهم الحياة قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم للأسف الشديد الناس النهاردة بتستخف بقضية الشجاعة وقضية الخوف النهاردة للأسف الشديد وانت بتشوف اللي مرشحين نفسهم للرئاسة ولا غيره ويقول لك ده كان عايش مش عارف في فين وده جاي منين وده بيأيده مين وده بيعمل ايه لما تيجي تختار اختار اللي منك اللي من لحمك ودمك اللي كلب التاو عارفين اللي بالتاو اه اختار ده اختار الراجل اللي اللي بيقول لك شريعة الله هحكمكم بالحلال والحرام هو ده اللي هيخلينا نشوف نعمة ربنا علينا ربنا وعدنا جل جلاله إذا طبقنا شريعته أن يطعمنا من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا قال الله ولو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم القرآن وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ربنا هيغرقك نعم إذا اتقيت وصبرت اللهم ارزقنا التقوى والصبر اللهم حكم فينا شرعك اللهم اجعلنا ممن يعتز بدينك قال الله ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إخوتي ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم إننا نريد أن تعود لنا المهابة في قلوب الأعداء وليقذفن الله في قلوبكم الوهن الرسول قال لنا حالة عجيبة جدا إن الخوف منكم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم من خصائصه قال نصرت بالرعب مسيرة شهر من ميزة المسلمين من ميزة دين الإسلام من ميزة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إن لهم هيبة في القلوب مهابة في القلوب لذلك تجد الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم واحد لما أرسل عمرو بن العاص يستنجد بسيدنا عمر بن الخطاب ارسل لي مدد قال له انا ارسلت لك اربع رجال الرجل منهم بألف يبقى بعت لك اربعة الاف اربعة بالعكس ده في مرة استنجد بامير المؤمنين فارسل له رجل واحد قال ارسلت لك القعقاع ابن عمرو رجل بمائة الف هو رجل واحد, واحد فقط الرجالة دول ما كانتش بقوة العضلات ما كانش له مجانس لا ما كانش بالسلاح ولا قوة السلاح لا كانت بقوة القلب الوعن اللي زرع في القلوب النهاردة قوة القلب اللي هي ايه عارف عكاشة بن محصن رضي الله عنه عارفين قصة عكاشة اللي هو الرسول قال سبعين ألف يدخلوا الجنة سيدنا عكاشة قال له ايه ادعو الله ان يجعلني منهم قال له ايه أنت منهم فقام رجل آخر وقال وأنا يا رسول الله قال له سبقك بها عكاش عارفين عكاشة ده في غزوة بدر كان في ايده سيف قاعد يضرب في الكفار بالسيف لحد ما جه وفي ايده مقبض السيف بس السيف اتكسر فقال له يا رسول الله تكسر سيفي السيف اتكسر فشال رسول الله صلى عليه أين الدرة شال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا من الأرض فرع شجرة وقال خذ هذا فقاتل به فأخذه عكاش بن محصن عود عود حطب فرع شجرة أخذه عكاش بن محصن وهزه فصار سيفا هزه كده بقى ايه بقى سيف حديد قادر ربنا قادر قادر هم دول الرجالة مش الخور والضعف والمسارعة في الكافرين بالله عليكم حد يسأل واحد كافر مات أعز فيه ده سؤال ده سؤال يتسئل يا أخي اتقي الله في نفسك يا أخي هو ده مات فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة خايف من ايه ألستم الكسرة طب خايف من ايه بتجامل بالباطل ليه بتنافق في الباطل ليه خليك من أهل الحق اللهم اجعلنا من أهل الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله ايه الوهن ده اللي هيدخل القلوب قال حب الدنيا وكراهية الموت إخوتي قالوا دوما حب الدنيا رأس كل خطيئة احنا دايما نقول ان في امراض الامراض دي بتستتبع كل الامراض الاخرى اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم اشف اخي محمود وكل مرضى المسلمين اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك لجميع مرضى المسلمين والمسلمات العافية وأن تمسحهم بيمينك الشافية يا رب العالمين المرضى أحيانا بيبقى في مرض والعياذ بالله اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب اللهم عافهم ولا تبتلنا يا كريم زي مرض السكر مثلا أو الضغط ضغط الدم مثلا أو القلب مثلا مرض كده من الأمراض دي تلاقيه مثلا كده لما يبقى مريض بالسكر تبدأ رجليه توجعه وتبدأ عينيه نظره يضعف ويبدأ مش عارف قلبه ايه ويبدأ ضغطه يزداد المرض ده يجر حواليه ايه امراض كتير وراه كده نفس الشيء مرض القلب بحب الدنيا الوهن اذا دخل الوهن القلب تلاقيه على طول طماع بيطمع في الدنيا ودم طماع يبقى كذاب ودم كذاب يبقى حرامي ونصاب ودم حرامي ونصاب هتلاقيه دايما غشاش خاين تلاقي المرض ده جر كل الأمراض وكل الشرور اللهم طهر قلوبنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم إنا نعوذ بك من حب الدنيا سبحان الله العظيم ولا يقذفن وخلي بالك من كلمة ها ها ولا يقذفن في قلوبكم واخد بالك من ال من ال القذيفة دي اه يقذف لما حاجة تتحدف في قلبك لذلك يا إخوة تاني هقول واخد بالك يا دي يا مدحت تاني هقول ان قلبك مش ملكك القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فايما قلب اراد ان يقيمه اقامه وايما قلب اراد ان يزيغه أزاغه فلذلك أول حاجة عشان نعالج الوهم اللي هو حب الدنيا وكراهية الموت لأن واحد يقول لي دلوقتي كلنا بنحب الدنيا يا عم الشيخ فأنا أقول له علاجها إيه؟ إنك تقول يا رب اللهم اكفنا هم الدنيا يا رب قول يا رب آه يا رب بس يعني الزمها انك على طول دايما قول يا رب يا رب ما تعتمدش على صحتك وعلى دماغك وعلى شهادتك وعلى معارفك وعلى ناسك انسى كل ده تعلق القلب بالله هي دي ان يبقى قلبك مع مين مع الله والله يدبر لك احفظ الجملة دي وعلقها يفط على قلبك كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد خليك لربنا امشي على مراد الله منك سر على طريق الله الذي رسمه لك اخضع وانكسر وذل لله لا تشغل قلبك بغير الله وحينها يكفيك ما أهمك بس قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ها؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب ها؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه بس ده قرآن وبكلمك بظاهر النص مش بالتأويل ولا التفسير ولا المعاني ولا اختراع ده كلام واضح بمنتهى الصراحة ومن يتق الله يجعل له مخرجا مهما اتزنقت هيخرجك يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما تعرفش رزقك هيجي لك منين هيغرقك رزق ومن يتوكل على الله توكل على الله عز وجل التوكل يلتئم من معنيين التفويض والرضا بالقسم انك تفوض الامر الى الله وترضى بما قسمه الله لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الوهن ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن خلي بالك من كلمة لا يقذفن تروح مرمية في قلبك حتة هم الدنيا ساعة ما تتلزع في القلب وتشرخ القلب والقلب ينشغل بيها والقلب يتعلق بيها بعطاء أو بمنع يعني ايه؟ يعني قد ينشغل القلب بعطاء إن ربنا سبحانه وتعالى يدي راجل غلبان فتح محل صغنن كده بتاع بقالة ولا قلبان ربنا وسع عليه وسماه سوبر ماركت ربنا وسع عليه وبدأ شاف محل تاني وتالت ورابع دخلت الدنيا قلبه وأفسدت عليه دينه أو بالمنع أن يضيق الله عليه رزقه لذلك ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين قال ايه قال وكشف الغطاء في هذه المسألة أن المطلوب كان بيتكلم أيهما أفضل الفقير ولا الغني قال أن الأفضل هو عدم الانشغال بالدنيا فإن الدنيا هي العائق عن الوصول إلى الله قال وكم من غني لم يشغله غناه وكم من فقير شغله فقره عن الله شفت بقى القضية مش قضية فلوس القضية قضية ايه انا عايزك تطلع بالكلمة دي بس الليلة دي عشان ابقى انا يعني ابقى عملت حاجة احسن شكلي كده جيت ما عملتش اي حاجة وهروح زي ما جيت عايز اطلع بواحد منكم انك انت ت- الكلمة دي القضية في قضية شغل القلب قلبك مشغول بالله ولا بالدنيا بس هو ده انا عايزك تطلع الليله دي كده بالجمله دي ماشي يا عم مدحت انك انت ابقى اطلب الشريط صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انت دلوقتي مشغول ليل ونهار بان الحته التاكسي اللي هو بيجري عليه وياكل بعيش عايز يغير من آه، مش عارف ايه لايه كل شغله وهمه ليل ونهار ينام ويحلم ويقوم ويصحى على ان هو عايز يبقى معاه مليون جنيه هو ده همك هو ده شغلك ان انا عايز اجيب شقة اكبر عايز اجيب عربية عايز اجيب موتوسيكل عايز اجيب عجلة عايز اجوز البنات عايز اتجوز تاني عايز هو ده شغلك وهمك و... و... ونكدك ليل ونهار ولا شغلك يا رب انا ما بقولكش ما تشتغلش اشتغل واكسب واسعى لكن قلبك قلب انا بسأل عن القلب اللهم اصلح قلوبنا اهد قلوبنا طهر قلوبنا نور قلوبنا ثبت قلوبنا هي دي قلبك مشغول بايه مشغول بالشهوات بواحده بتحبها بتكلمها بتبعت لها بترن لها ولا قلبك مشغول بالصلاه رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد بإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر منفي نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات أربعة سبعة وتلاتين أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه
تي في شوب اتصل على 3 77 20 30 7 النهارده شركه سبيد بتقدم لنا عرض متميز جدا وموبايل مهم جدا بامكانيات فريده مش هتلاقيها في اي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركه Speed موبايل النهارده بميزه اساسيه وميزه مهمه جدا البطاريه الداخليه يعني البطاريه لو الموبايل ف- فصل مني شحن او كده بقدر استخدم البطاريه الداخليه بحيث ان انا اقدر اشيل البطاريه بالشكل ده زي ما بوري لحضراتكم كده كده الموبايل بتاعي بيكون شغال لو انا حبيت ان انا البطاريه فضت معايا كده الموبايل بتاعي شغال اهوت اهوت يعني الموبايل بتاعنا اهوت وشغال معانا ليه؟ لان ده موبايل اللي بتقدمه شركه Speed اللي مش هتلاقيه في اي مكان بالسعر ده 250 جنيه وتابعوا الحلقه بتاعتنا لان العرض بتاعنا عرض مميز جدا وسعر مميز جدا يا جماعه كل ال option دي بسعر 250 جنيه النهارده بتقدم لنا شركه Speed مزايا كتيره جدا من خلال العرض بتاعنا لو ان انت عميل مميز زي ما قلنا كل عملاء شركه Speed بيكونوا عملاء مميزين جدا لكن النهارده لو عميل بتاعنا العميل بتاعنا حصل على اكتر من عرض او اكتر من offer بالنسبه لنا يعني خد موبايل ليه وموبايل للاولاد وموبايل للمدام وموبايل يقدمه هديه في عيد الام وموبايل يقدمه هديه لصديق عزيز عليه كل ده لان انت عميل مميز من عملاء شركه Speed النهارده زي ما قلنا 250 جنيه العرض الواحد لو حضرتك بتستفيد معانا باكتر من عرض العرض الثاني يعني بتحصل على اثنين موبايل بسعر 350 زي ما قلنا النهارده الموبايل النهارده بسعر مميز جدا يا جماعه و option عالي جدا 250 جنيه النهارده بنقدم اثنين كاميرا اثنين مكان لكارت memory اثنين خط بيشتغلوا في نفس الوقت آه، بلوتوث كشاف مؤذن كمان الذاكره بتاعت الموبايل بتحتوي على 500 اسم تخيل حضرتك يبقى عندي الذاكره بتاعت الموبايل بس فيها 500 اسم تخيلوا كل اسم ممكن اسجل فيه اسم ورقم تليفون ورقم مكتب وفاكس و- وايميل وكل الحاجات دي تاخد حضرتك اثنين موبايل 350 لان احنا زي ما بنقول دايما انت مع Speed انت المستفيد عرض مميز بنقدم الموبايل لوحده 250 جنيه اثنين موبايل 350 جنيه النهارده شركه Speed بتقدم لنا عرض متميز جدا وموبايل مهم جدا بامكانيات فريده مش هتلاقيها في اي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركة Speed موبايل النهاردة بميزة أساسية وميزة مهمة جدا البطارية الداخلية يعني البطارية لو الموبايل ف- فصل مني شحن أو كده بقدر أستخدم البطارية الداخلية بحيث إن أنا أقدر أشيل البطارية بالشكل ده زي ما بوري لحضراتكم كده كده الموبايل بتاعي بيكون شغال لو أنا حبيت إن أنا البطارية فضت معايا كده الموبايل بتاعي شغال اهوت اهوت يعني الموبايل بتاعنا اهوت وشغال معانا ليه؟ لان ده موبايل اللي بتقدمه شركه Speed اللي مش هتلاقيه في اي مكان بالسعر ده 250 جنيه وتابعوا الحلقه بتاعتنا لان العرض بتاعنا عرض مميز جدا وسعر مميز جدا يا جماعه كل ال option دي بسعر 250 جنيه النهارده بتقدم لنا شركه Speed مزايا كتيره جدا من خلال العرض بتاعنا لو ان انت عميل مميز زي ما قلنا كل عملاء شركه Speed بيكونوا عملاء مميزين جدا لكن النهارده لو عميل بتاعنا العميل بتاعنا حصل على اكتر من عرض او اكتر من offer بالنسبه لنا يعني خد موبايل ليه وموبايل للاولاد وموبايل للمدام وموبايل يقدمه هديه في عيد الام وموبايل يقدمه هديه لصديق عزيز عليه كل ده لان انت عميل مميز من عملاء شركه Speed النهارده زي ما قلنا 250 جنيه العرض الواحد لو حضرتك بتستفيد معانا باكتر من عرض العرض الثاني يعني بتحصل على اثنين موبايل بسعر 350 زي ما قلنا النهارده الموبايل النهارده بسعر مميز جدا يا جماعه و option عالي جدا 250 جنيه النهارده بنقدم اثنين كاميرا اثنين مكان لكارت memory اثنين خط بيشتغلوا في نفس الوقت آه، بلوتوث كشاف مؤذن كمان الذاكره بتاعت الموبايل بتحتوي على 500 اسم تخيل حضرتك يبقى عندي الذاكره بتاعت الموبايل بس فيها 500 اسم تخيلوا كل اسم ممكن اسجل فيه اسم ورقم تليفون ورقم مكتب وفاكس و- وايميل وكل الحاجات دي تاخد حضرتك اثنين موبايل 350 لان احنا زي ما بنقول دايما انت مع سبيد انت المستفيد عرض مميز بنقدم الموبايل لوحده 250 جنيه اثنين موبايل 350 جنيه
قلبك مشغول بجمالك وحلاوتك وشعرك ولبسك وروقانك ورشاقتك ولا مشغول بالصيام وذكر الله قلبك مشغول بالناس بيقولوا عنك ايه بيمدحوك ولا يذموك ورأيهم ايه فيك بيخدموك ولا ما بيخدموكش انت في نظرهم ايه ولا مشغول من انت عند الله مش احنا قلناها كتير زمان يا اخي ننقل عن مدحت بقى شويه اسمك ايه انت ها احمد يا عم احمد سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فكل واحد له اسم عند الله لما اسالك النهارده حضرتك مين انا فضيله الشيخ فلان انا المهندس فلان انا الدكتور فلان انا فلان باشا سيبك من كل ده اسمك عند ربنا ايه ها يا عم الحاج يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت بيقول لي عبد بقول له يا ريت يا ريت يبقى اسمي عنده عبد بس ربنا مسمي كل واحد فلان الكذاب وفلان الصديق فلان الخائن وفلان الأمين فلان الطيب وفلان الخبيث ربنا كل واحد له اسم عند ربنا له ليك اسم بيقولوا عليها صفة كاشفة مش فاذكروني أذكركم فلما ربنا يذكرك يقول عنك ايه وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير من ملئه لما ملأ الملائكة لما ربنا بيكلم الملائكة عند عنك بيقول أعطوا فلان ال ال ها أنا ما أعرفش أنت هتبات الليلة دي تفكر يا ترى يا رب أنت مسميني إيه يا ترى اسمي إيه عندك ال احنا محتاجين عشان نتخلص من آه عشان نتخلص من حالة الوهن اللي احنا فيها ان يكون ولاؤنا لله شفنا ناس كتير في مصر كل واحد من الكبار المسؤولين اكتشفنا بقى ولاؤه لنفسه صح ولا لا كانوا بيعملوا لنفسهم قاعد قسموها خالك علاء خد الحتة دي وخالك جمال خد الحتة دي وخالتك اسمها ايه خدت الحتة الثالثة هم شغالين لحسابهم واحنا قاعدين نتفرج احنا محتاجين النهاردة واحد ولاؤه لله يتقي الله فينا يجي ده منين لما نبقى احنا كده كيفما تكونوا يولى عليكم من, من القرآن قال الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فاللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين محتاجين نتخلص من حالة الوهن اللي في قلوبنا بإيجاد قوة القلب كيف واحد تعلق القلب بالله زي ما قلنا كده الرجال اللي كانوا مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانوا متعلقي القلب بالله جل جلاله سيدنا النبي صلى عليه صلى الله, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة بدر رفع إيديه للسماء وفضل يقول يا رب يا رب يا رب إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض سيدنا أبو بكر راح جاي حضنه من ورا وقال له أبشر فإن الله منجز لك ما وعدك كان التعلق بالله في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يبقى اوعى يفارق هذا قلبك قوة القلب في التعلق بالله اثنين اخرج حب الدنيا من قلبك كيف بتعلق القلب بالآخرة شوف انت هتموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة انا بقول اللي بيخبط على الباب ده هتموت فاكرين القصة دي قلتها زمان ايام بقى اخ لينا راح اشترى تاكسي من معرض بالربا قال له 15% وكل يوم تأخير في 2% وشهر تأخير عليه 30% الكلام ده اسمه ايه ربا ما اسموش بالتقسيط بقى اسمه بالايه بالربا الجنيه بجنيه ونص او باتنين جنيه ربا واللي يرابي ده بيحارب ربنا الشاهد لما جه الاخ قال لي انا اشتريت تاكسي والوضع كده قلت له يا ابني ده ربا روح رجعه راح يرجعه قال له احنا ما بنرجعش خلاص خلصت فجالي قال لي تعالى معايا قلت له مش هروح معاك قال لازم تيجي معايا يا عم انا مش فاضي للكلام ده على الطلاق بالثلاثه لا انت جاي معايا رحت معاه دخلنا على الراجل صاحب المعرض قاعدين في خن كده تحت الارض البدروم مدخنه اتخنقت قال لي اقعد يا عم الشيخ هنا يا عم عايزين نرجع العربيه قال طب اقعد بس اقعد هنا دلوقتي طب احنا عايزين نرجع العربية ومش هندفع فلوس هو دفع لك 10000 جنيه ادينا ال 10000 جنيه وخد عربيتك وادينا الشيكات ولا الوصولات وخلينا نخلص الراجل قال لي شوف يا عم الشيخ يعني كلمته عشان يعني ايه اكرمه لله لوجه الله فقال لي ما تقوليش لله احنا بنحارب ربنا ربا وتقول لي لله والله قال الكلمة دي فقعدت وعنده الوراقة عارفين الوراقة اللي قدامي رحت ناتش منها ورقة كده وطلعت قلمي الظريف الخفيف ده ورحت كاتب له ايه اعلم انك ستموت وقد يكون ذلك الان وستلقى الله وسيسألك فماذا ستقول له هو قاعد بقى في الشلة اللي حواليه ورحت قايم انا وزقق له الورقة على المكتب كده ورجعت قعدت هو طبعا بيتكلم ويتلفت ومش عارف ايه لقى الورقة قدامه مسك الورقة وعين وقف مين اللي كتب الورقة دي مين اللي بعت الورقة دي انا قلت له انا انا فقال لي اطلع بره قلت له هطلع بره بس هتموت والله لا تموت فوجئت بيه خرج ورايا جري ويحضني يقول انت انت شايف حاجه شفت ان انا هموت اه هتموت هتموت والله فانا عايز اقول لك انك هتموت حتى لو كنت شباب وحليوة وعندك 25 سنة وبتحسبها تقول لسه قدامي 20 30 سنة كمان ما بتتحسبش كده إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون قال الله ولكل أمة أجل يعني أنت مكتوب عمرك 25 سنة ودقيقة هي ودقيقة يجي ملك الهوى يقول لك ال... انت خلصت رصيدك من الاكسجين تتخنق خلصت خلاص قلبك خلص عدد دقاته له 2 3 4 مليون دقه خلصت يجي يدق يلاقي نفسه ملوش رزق في الدقه قال الله فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدى قال الحسن آخر العدد خروج نفسك إنما نعد لهم إيه عدا هي بالعدد كذا نفس بالعدد كذا دقة بالعدد كذا رمس يوم ما تخلص هتقابل ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك شوف الجزمة قريبة من رجلك قد إيه أهي الجنة والنار قريبة من رجلك كده خطوة وتبقى في الجنة وخطوة وتبقى في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ملك الموت عند رأسه ويجلس منه الملائكة مد البصر إذا كان الرجل مؤمنا معهم كفى من الجنة وحنوط من الجنة إذا كان كافر أو فاجر أو مجرم ساءت خاتمته كفى من النار وحنوط من النار فيتخرج روحه فلا يدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها بهذا الحنوط هي حاجة من اثنين يا روحك كفن في الجنة وحنوط في الجنة يا روحك كفن من النار وحنوط من النار في نفس اللحظة وبعدين هتقف بين ايدين ربنا يسألك عبدي لما عصيتني هتقول له ايه هتقول له ايه لما يقول لك لما خنتني وانت تعلم اني انظر اليك بالله عليك هتقول له ايه هتقول له ايه لما كذبت علي وانت تعلم اني اسمعك لما كنت تراعي الناس ولا تراعيني هتقول له ايه شكلك وحش صح وانت واقف قدامه وتقول له سامحني انا كنت حمار وما بفهمش رجعني مش هعمل كده تاني خلاص هو دي اخطر حاجه انك اذا مت مفيش فرصة تاني هو ده إخراج الدنيا من القلب بتعلق القلب بالآخرة فتوة وعامل لي فيها بطل وبتجري ورا النسوان طب يا عم في الحور العين في الجنة بالمئات خليك راجل وموت صح وادخل الجنة وبقى كفيهم نفسك في ايه في بيوت لكن الذين اتقوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد نفسك في ايه نفسك كل اللي نفسك فيه شوية صبر لحد ما تدخل الجنة عشان كده احنا قلنا النقطة الأولية تعلق القلب بالله احفظهم يا عم الحاج عشان تقول لهم في خطبة الجمعة الجاية واحد تعلق القلب بالله اثنين النظر إلى الآخرة ثلاثة الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله الصبر لما الإمام أحمد كان ماشي اتقطعت جزمته كان يسير في جنازة فانقطع شسع نعله فقيل له لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين لابس هو صندل كده ولا شبشب لوسير اللي هو بصباع ده اتقطع ال... فقالوا له ايه يا عم اللي انت لابسه ده عايزين نجيب لك حته كلاركس اه نجيب لك جزمه اديداس مش عارف ايه نجيب لك جزمه عدله تعرف تمشي فيها فقال يا بني انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل قال له لا جزمة ولا شبشب كلها يومين ونموت وندخل الجنة خلينا نمشيها حافية وخلاص هي دي قضيها قضي الدنيا زي ما تتقضى بس ما تغلطش قضي الدنيا زي ما تتقضى بس ما تروحش جهنم الراجل اللي بيفهم لما راودته امرأة عن نفسها قال لها إن, إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساحة انتوا فاهمين ولا أنا مش محتاجة ترجمة دي عشان عيب قال لها أبيع جنة عرضها السماوات والأرض عشان الحتة دي ده, ده أنا بأهبل أبقى عبيط صحيح إن أنا أبيع جنة عرضها السماوات والأرض عشان واحدة صح ولا لا مهما تكن الواحدة دي ولا عشان ملايين الأرض ولا عشان الدنيا وما فيها بس المسألة محتاجة انك انت ايه القابض على دينه ها؟ كالقابض على الجمر اقبض على الجمر لحظات قبل أن يقبض عليك الجمر في نار تلظى لابثا فيها أحقابا استبر شوية اصبر على الجوع واصبر على الفقر واصبر على الطاعات واصبر عن المعاصي واصبر على الدنيا لحد ما تقابل ربنا ويوم ما تقابله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللي ما كانش فيها كل واشرب إخوتي أيها المسلمون ما تنساش وصيتي لك الليلة دي واحد راسك في السماء أنا مسلم راسك في السماء وانت بتقول ايه أنا مسلم لك عقيدة ولك شريعة ولك نبي اسمه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اثنين ماذا يشغل قلبك الله أم غيره ثلاثة تعلق القلب بالله أربعة تعلق القلب بالآخرة خمسة الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله واجعلنا من عبادك الصابرين القلب يرتحل وتحدو حذر